الإله الواحد آمين نقرأ بنعمة المسيح جزء من الإصحاح الخامس من إنجيل معلمنا متى البشير في معجزة شفاء مريض بيت حسدة وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع إلى أورشليم وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة لها خمسة أروقة في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه كان هناك إنسان به مرض منذ ثمان وثلاثين سنة هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا فقال له أتريد أن تبرأ أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بينما بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى وكان في ذلك اليوم سبت والمجد لله دائما ابديا امين زي ما اتكلمت وياكم في الاسابيع الماضيه اتكلمت عن سفر حبقوق وسفر زكريا وسفر حجي النهارده عايز اربط ما بين سفر ناحوم واحد المخلع اللي نحتفل بيه الاحد القادم أحد أو معجزة مريض بيت حسدة كلمة بيت حسدة دي كلمة عبرانية زي بيت لحم كده معناها مكان الرحمة أو موطئ أو موضع الرحمة وسفر نحوم اللي ناخده ونحاول نربط بين أحداثه وبين هذه المعجزة كلمة نحوم زي كلمة النياحة معناها راحة أو تعزية أو نياح وده كان تعبير رمزي باسمه يعني باسم نحوم عن سقوط مملكة أشور اللي أهلكت مدنا كثيرة وفي نفس الوقت سيكون هذا السقوط تعزية لإسرائيل اللي برضو قاست ال معاناة شديدة وألمات شديدة على يد أشور عايزك تعرف إن السفر ده برضو سفر قصير زي السفر بتاع الأسبوع الماضي بتاع حجي والسفر ده سفر ثلاث إصحاحات لكن هو كله مكتوب بالشعر وكل آية تبتدي بآخر حرف في الآية اللي قبليها وهكذا طبعا في العبرانيه وهو قصائد كلها مرتبة بالحروف الأبجدية وكلها مكتوبة في شكل شعري وفي بعض الآيات أحب أقف وياك عندها زي آية في نحوم واحد ثلاثة يقول الرب إله غيور ومنتقم الرب منتقم وذو سخط الرب منتقم من مبغضيه وحافظ غضبه على أعدائه في نحوم واحد ستة يقول من يقف أمام سخطه من يقوم في حمو غضبه غيظه ينسكب كالنار والصخور تنهدم منه دي بعض آيات يعني لكن زي ما قلت لك هي كلها بتتكلم عن سقوط مملكة أشور اللي كان عاصمتها نينوى لو تفتكر ويايا في سفر يونان بيتكلم على توبة أهل نينوى وكانت أعظم توبة إن كل الشعب تاب وزي ما بنحكيها في سفر يونان لكن أهل الشعب ده بعد أجيال حوالي 150 سنة رجعوا للخطية تاني ونينوى دي عاصمة أشور مملكة أشور شمال العراق وإيران وفي العهد القديم يعني وسفر نحوم بيسجل سقوط نينوى وسقوط العاصمة وسقوط المملكة اللي هي مملكة أشور هو ثلاث إصحاحات الإصحاح الأول آه، بيتكلم عن آه، هذا السقوط وبيتكلم بطريقة آه، يبين فيها تعامل الله مع الأشرار يقول كده الرب بطيء الغضب عظيم القدرة لكنه لا يبرئ البتة الرب بطيء الغضب عظيم القدرة ولكنه لا يبرئ البتة الله هو صانع التاريخ لكن في التاريخ في ممالك عاشت في الشر وصنعت الشر والممالك دهيت وصلت في شكل من أشكال الكبرياء وتشامخ الروح وسقطت بعد كده في الإصحاح الثاني في السفر يتكلم بقى على سقوط مدينة نينوى العظيمة انت فاكر نينوى لما اتكلمنا عليها في سفر يونان كيف كانت مدينة عظيمة وكانت المملكة و- ونينوى آه، في حال من الغنى الشديد والثراء والعظمة بعد كده آه، بيتكلم ان نينوى هي العاصمة بيتكلم في الإصحاح الثالث بقى اللي عن سقوط المملكة ككل مملكة أشور والمملكة دهيت آه، صنعت شرور كثيرة جدا وتنتهي في هذا السفر ويقول لنا في إصحاح واحد في سفر ناحوم يقول صالح هو الرب حصن في يوم الضيق وهو يعرف المتوكلين عليه دي في نحوم واحد سبعة تعالى نعمل ربط روحي ما بين أحداث معجزة شفاء مريض بيت حسدة وبين سفر نحوم آه، السفر اللي قلت لك عليه بيتكلم عن التعزية أو عن الراحة أو على النياح أول حاجة في ربط ما بين الاسمين نحوم وحسدة برك بركة حسدة وبركة حسدة دي كانت عاملة زي صوابع الإيد كده كده مية ودي أرصفة الناس يبقوا قاعدين عليها وزي بالظبط لما بنسمع كده مستشفى اسمها مستشفى الرحمة أو مستشفى المواساة كانت بركة حسدة زي كده وفي مستشفيات في العالم كتير بنفس الاسم ده والناس موجودين على الأرصفة دهيت يقول لنا في الكتاب هنا آه، كان لها خمسة أروقة اللي هي زي أرصفة والناس مطروحة يمين وشمال مستنيين إن الملاك ينزل ويحرك المية أول حاجة عايزك تعرفها إن في ربط قوي ما بين الاسم اسم السفر نحوم واسم البركة بركة حسدة الله هو الرحوم الله هو الذي يعزي ربنا هو اللي بت- بيطبطب على البشر هو اللي بيشفي المرضى ويشفي المفلوج ويفتقد الإنسان البعيد والقريب وهو ملجأ الأمان بنقدر آه، نوصل له وهو سبب التعزية في أي ألم أو معاناة بيتعرض لها الإنسان زي ما بنقرأ بعض آيات سفر نحوم نمرة اتنين إنك في المكان ده كنا نجد مرضى كثيرين مرضى كتير والمرضى دول كان زي ما بيقول لنا الكتاب هنا مرضى وعمي وعرج وعسم عسم يعني مشلولين يعني أطرافهم مشلولة صاحبنا ده كان بقاله هذا الزمن الطويل وكان واحد منهم مضج عن جمهور كثير اسمع كده في يوحنا خمسة ثلاثة في هذه كان مضج عن جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسب يتوقعون تحريك الماء طبعا كل واحد بالألم بتاعه وبالمرض بتاعه وبالتعب بتاعه وطبعا المرضى دول ما كانوش قاعدين ساكتين كانوا بيتأوهوا من الألم ولك انك تتخيل شكل المكان وان كان في واحد قاعد وياه حد قرايبه صاحبنا اللي بنحكي معجزته النهارده ما كانش في حد جنبه خالص المهم إن في سفر نحوم في اصحاح اتنين يقول ايه فراغ وخلاء وخراب وقلب ذائب وارتخاء ركب ووجع في كل حقو حقو اللي هو عظمتين الحوض الحقوين وأوجه جميعهم تجمع حمرة آه، نوع من الحمرة نوع من الحمى ممكن شوف كل الألم ده فراخ دي في نحوم اتنين عشرة فراغ وخلاء وخراب وقلب زائب زائب يعني خايف وارتخاء ركب مش عارفين يسلبوا طولهم ووجع في كل حقوين وأوجه جميعهم تجمع حمرة وده بيحكي الضعف اللي كان موجود في الأمة القديمة وفي العهد القديم وزي بالظبط ما إنجيل يوحنا بيصف المرضى الموجودين في عند البركة إنهم مرضى وعمي وعرج وعسر آه، الخطية أيضا تنشئ في حي- كيان الإنسان الفراغ والخراب والخلاء واحد يبقى فاضي قلبه فاضي من جوه و والمرض الجسدي آه، يعمل بقى كل الأعراض دهيت قلب خائف أو ذائب ارتخاء ووجع في كل العظم احمرار في الوجه آه، تعبير عن الحزن والانكسار حالة الإنسان حالة الخطية وتخيل البركة دي قاعد عليها عشرات من الناس وعشرات من الناس مش مرضهم يكون النهاردة ده مرضهم ممكن يبقى له زمن زي آه، هذا المريض اللي هو تمت فيه المعجزة 38 سنة اتخيل شكل المعاناة والألم الشديد في هذا المكان هذا ما تصنعه الخطية في الإنسان إن قلت لك أول حاجة في ربط ما بين اسم البركة واسم السفر نحوم فالأمر الثاني هو وجود مرضى كثيرون في هذا المكان الأمر الثالث بقى إن السيد المسيح بيكشف الفكر يقول لنا كده في عدد خمسة وستة في إنجيل يوحنا وكان هناك إنسان به مرض منذ ثمان وثلاثين سنة زمن طويل قوي هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا فقال له أتريد أن تبرأ عايزك تاخد بالك أن السيد المسيح بيكلمه عن الشفاء مش بيكلمه عن المرض أحيانا إحنا نتقابل ويا بعض المتألمين نكلمهم عن الألم وننسى نتكلم عن الرجاء والشفاء فالبداية كده تصور يقابل واحد مطروح على البركة بقاله 38 سنة أتريد أن تبرأ؟ هل عندك الإرادة ولا استحليت قعدة المرض؟ ولا قعدة المرض دي نستك الصحة؟ في سفر نحوم في إصحاح واحد عدد سبعة يقول صالح هو الرب حصن في يوم الضيق وهو يعرف المتوكلين عليه يعني ايه بالايه دهيت ان الواحد ملوش ملجا شفاء او صحه غير في شخص المسيح الرب حصن في يوم الضيق هو الشفاء في يوم المرض هو يعرف المتوكلين عليه وطبعا المفلوج اللي كان موجود دهوت آم، يعني في سفر نحوم بيقول لك يوم الضيق ده بقى مش يوم الضيق ده 38 سنة ضيق احنا بنقول الكلمة كده واحنا قاعدين مستريحين لكن تخيل إنسان لم يكن معه أي آخر واجتاز هذه الألمات وربما مرضه ابتدى خفيف وزاد مع الأيام وبهذه الضيق اللي هو حال المخلع حاله حاله المؤلم هذا الضيق يجي ويقول له أتريد أن تبرأ ده بيوصلنا للخطوة أو النقطة رقم أربعة إن غياب البشر في إحساسهم بالآخرين يجاوب المريض ويقول له يا سيد ليس لي إنسان ودي صرخة في منتهى الألم ليس لي إنسان يا البركة اللي مليانة المرضى والعمي والعرج والعسب واللي بيزوروهم ناس واقفين جنبهم ناس في وسط الزحمة دي كلها تقول ليس لي إنسان يا سيد ليس لي إنسان هو ده حاله في نحوم اتنين تمانية يقول آية غريبة قفوا قفوا ولا ملتفت ولا حد واخد باله ولا حد بيفكر في الراجل العيان ده وواضح ان هذا الانسان صار متروكا ومرذولا ومحدش بيفكر فيه او زي ما بنصلي في صلواتنا الذين ليس لهم احد ان يذكرهم ويعني مهما اوتينا من فصاحه اللغه والبلاغه لن نستطيع ان نصف الم هذا الانسان او المسيح بيكلمه طبعا مطروح على الارض وان كان على فرشه فرشه تكون دابت من السنين وحاله هدومه تكون دابت من السنين وربما ناس تعطفوا عليه بأي شكل من صور العطف والرحمة لكن ليس لإنسان لا قريب ولا غريب ولا جار ولا إنسان حتى يسأل عليه أو حتى إنسان يزقه الزقة اللي كان عايزها عشان ينزل في المية لما الملاك يحرك المية وضع صعب للغاية والمشهد بالصورة دهيت بتبين إن الاتكال على البشر لا ينفع الاتكال على الإنسان لا ينفع اتكلك على الله وهو بالصورة دهيت ومرضه الطويل ولم يلتفت له إنسان وربما أيها الأحباء نقول إن الناس إيه ما عادش في قلبها رحمة فين رحمة الله في قلب الناس دي طب ما فيش واحد يتحنن عليه طب ما فيش واحد ينظر له ربما البعض يتأفف منه أو يتأفف من مرضه أو من تعبه أو يعني شايفينه كده كأنه كم من مهمل في الخطوة رقم خمسة تمتد يد الشفاء والله يشفي يقول لنا في الكتاب هنا قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى دي في يوحنا خمسة آية 8 و 9 وخد بالك من الكلمات الحاسمة قم احمل سريرك الفرشة بتاعته يعني اللي كان مطروح فيها على الأرض من السرير يعني زي السرير اللي في ذهننا وامشي يعني مش يقوم وبس ده يقوم ويشيل ويمشي فحالا فحالا برئ الانسان وحمل سريره ومشى في سفر نحوم في اصحاح واحد واثنين ايتين يماثلوا المعنى يقول كده في اصحاح واحد عدد 13 والان اكثر أكثر نيره عنك وأقطع ربطك يعني المملكة مملكة أشور اللي كانت بتحكم إسرائيل وتنتصر عليه وتهزمه وتسبب له ألمات شديدة يقول كده الآن أكثر نيره عنك وأقطع ربطك الربط اللي هو الذل والهوان اللي انت فيه وفي نحوم اتنين عدد واحد يقول شدد الحقوين مكن القوة جدا عايزك تاخد بالك ان الراجل العيان ده كان مربوط في السرير مربوط بالمرض طبعا مش بخيوط يعني او حبال باينة لكن مربوط وصار مقعدا تحركش لكن يجي له الفعل فعل القيامة قم ويبتدي خيوط ربطه بالمرض بكلمة المسيح تنقطع عامل بالظبط زي الكلمة الأولى اللي بنقولها في التسبحة ساعة ما نبتديها قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات قوموا يا بني النور اوعى تسيب نفسك للكسل او اوعى تسيب نفسك للمرض الراجل ده يبتدي يقوم الخطوة التانية يحمل السرير والخطوة التالتة يمشي على انه وده يبين ان عادت له الصحة كاملة تعرف الواحد لما بتبقى في ربنا يحفظكم في حالة المرض يبتدي الصحة تيجي كده بشوية يقول لك فترة النقاهة خطوة بخطوة وبعد شوية يقولوا طب امشي جنب السرير طب امشي لغاية الحمام طب شوية بشوية يبتدي يستعيد صحته يقولوا طب خلاص انت بعد اسبوع هتبقى زي الفل بعد كمان عشر ايام تنزل لشغلك كل دي خطوات طبيعية بنشوفها كل يوم لكن في حال شفاء هذا المريض يقول له الأول قم الفعل الأول وبعد التاني احمل سريرك والتالت امشي تعبير عن الصحة الكاملة يقول لنا في سفر نحوم شدد الحقوين الحقوين اللي هو زي ما قلت في الأسبوع الماضي الحقوين اللي هم عظمتين الحوض لما بيشدهم الإنسان بحزام أو بنسميها في الحياة الدائرية المنطقة اللي هي تربط الحقوين يوم الإنسان يبقى مستعد للحركة يمكن بتلاحظوا اللي بيشيلوا وبيحطوا أو بعض الفلاحين في الحقول يربط وسطه علشان يقدر عضلاته يتحكم فيها في الشيل والحط ويسند العمود الفقري وياه يقول لنا في سفر نحوم مكن القوة جدا دي في نحوم اتنين واحد الله يشفي لو جينا في نقطة نمرة ستة يقول لك عن الله أنه يقول يصنع خيرا اسمع كده في يوحنا خمسة أربعة عشر فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه برغم أن المعجزة تمت يوم سبت ودي مشكلة الفريسيين واليهود انهم كانوا ينظروا للسبت انه اهم من الانسان ينظر للشيء انه اهم من الشخص ينظر ان الشخص تم شفاؤه يوم سبت يسيب الشفاء ويسيب المعجزه وعظمتها ويبص على انها تمت بس يوم سبت ده معناه ان قلبه محصور وقلبه ضيق خالص وذهنه ضيق جدا وزي ما هنعرف في الاسبوع الجاي عن المولود أعمى أيضا المولود أعمى والفريسين وحكايتهم وياه يقول لنا فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه المسيح الذي كان يقول يصنع خير في سفر نحوم يقول هوذ على الجبال قدم مبشر مناد بالسلام عيدي يا يهوذا أعيادك أوفي نذورك فإنه لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك خلاص افرحي النفس تفرح بالصحة فرح الصحة هنا الصحة الجسدية والصحة النفسية والصحة الروحية ولما شافوا اليهود شافوا الرجل المفلوج دهوت أو مريض بيت حسدة قايم وبيتحرك كأن نبوة, نبوة نحوم هنا بتتحقق يقول له هوذا على الجبال قدما مبشر مناد بالسلام صاحبنا لما قام وتحرك وشافوه اليهود مضى هو وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه صار هو مبشر بهذا السلام وبعدين يقول لنا في سفر نحوم في نحوم واحد خمستاشر عيدي يا يهوذا أعيادك اوفي نذورك بمعنى افرحي يعني فإنه لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك خلاص قام الإنسان من جديد نال كان زمان في العهد القديم في ربط ما بين الخطية والمرض فلو كان إنسان مرضه صغير تبقى خطيته صغيرة إن كان مرضه كبير أو تقيل يبقى خطيته كبيرة أو تقيلة طبعا اليهود سابوا حكاية شفائه وانه نال الصحة بعد 38 سنة هو مطروح على أرصفة البركة دهيت ولم ينال شفاء سابوا كل ده ووقفوا عند كلمة السبت والكتاب يأكد لنا في عدد تسعة وكان في ذلك اليوم سبت المسيح كان يتعمد أنه يصنع هذه المعجزات الباهرة في يوم سبت لعلهم يبصرون لعلهم يفهمون لكن برغم كده ماتوا وزي ما بيعبر الكتاب في سفر في انجيل معلمنا يوحنا ماتوا في خطيتهم ماتوا في خطيتهم من غير ما يفهموا ومن غير ما يدوا لنفسهم فرصه انهم يستنيروا في الخطوه بقى الاخيره هنا المسيح يقابله يقابل الراجل ده بعد ما تم شفائه بقى وبيتحرك وبيروح وبيجي وبيحضر المناسبات وكل شيء فيقول لنا كده في عدد 14 في إنجيل يوحنا يقول ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا ومن هنا جه ربط الفكر كان موجود عند اليهود ربط الفكر بتاع المرض والخطية لئلا يكون لك أشر يعني يبدو أن الخطية بتاعته كانت خطية كبيرة ولذلك كان المرض بتاعه مرض كبير ومستمر الوقت طويل في سفر نحوم في عدد في إصحاح واحد عدد سبعة يقول الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة ولكنه لا يبرئ البتة الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة يعني ربنا بيطول باله علينا جدا جدا جدا ويطول باله على الإنسان في سقطاته سواء بإرادته أو بغير إرادته وعظيم القدرة يقدر يخلي الشخص المريض أبو 38 سنة يقف ويقوم ويمشي ولكنه لا يبرئ البتة يعني لا يعطي البراءة لإنسان لم يتوب هيديله البراءة إزاي إذا كان إنسان مازال في خطيته وهو للسبب ده قال له لا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر عايزك تاخد بالك من حاجتين الحاجة الأولانية إن السامرية بتاعت الأسبوع اللي فات والنهاردة بتاعت أحد المخلع والمرة الجاية بتاعت المولود أعمى كلها تمت جنب المية وده كان إعداد للموعوظين لنوال سر المعمودية لكن الحاجة التانية اللي تاخد بالك منها إن إذا كان الابن ضال غلط مرة ورجع والسامرية غلطت خمس ست مرات ورجعت لكن هنا المفلوج أو مريض بيت حسدة بقاله 38 سنة عمر طويل إيه أقول لك نص عمره نص عمره الابن الضال كانت مرة السامرية خمس ست مرات دهيت بقى مرات كتيرة وصلت إلى يمكن منتصف عمره أو جزء كبير من عمره خد بالك الرب بطيء الغضب عظيم القدرة لا يعاقب سريعا هو يشفي المخلع ولكنه لا يبرئ يعني يقول له لا تخطئ مرة أخرى لئلا يكون لك أشر ما ترجعش بقى للخطية بتاعتك وإحنا إذا كنا الابن الضال كان مثل ونتوقع في المثل الابن الضال ده صار إنسان تائبا أحيانا يسموه مثل الابن الشاطر لأنه عاد إلى بيت أبيه في المرأة السامرية صارت إنسانة كارزة وعاشت حياتها بقى خادمة النهارده المريض بيت حسدة يعود في صحته وينبهه المسيح ها أنت قد برئت بداية ابتديت بداية حياة جديدة فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر أحد الصوم الكبير يبقى حلو جدا أنك تحط نفسك في كل حدث وعشان تشعر بيه وعلشان تطلب من الله هذه التوبة لقلبك وعلشان تاخد فرصة جديدة انك تبتدي بداية جديدة بداية توبة والصوم كله على بعضه بأسابيعه وظيفته انه نعمل عمليه تجديد لحياتنا القلبيه والداخليه بحيث ان الانسان يوصل لغايه يوم الصليب ويوم القيامه يوصل انسان جديد الصوره الجميله ده هي تحطها قدامك باستمرار الاسبوع ده خد انك تقرا سفر آه، نحوم وزي ما قلت لك هو سفر صغير وثلاث اصحاحات فقط وركز على وعود الله للمتكلين على- عليه للمتكلين على رحمة الله وحاول تحفظ بعض الآيات القوية كده اللي تتناسب مع أحد آه، شفاء مريض بيت حزن المسيح يباركنا كلنا ويعطينا هذه النعمة نعمة التوبة النقية في حياتنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين